مطمئنة النفس المطمئنة عايشة لحب الخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الحمد لله هي أول جملة نطق بها آدم عليه السلام الحمد لله هي تلك الجملة التي سينطق بها أهل الجنة بمشيئة الرحمن في الجنة والعجيب أنهم يقولون عن الإسلام بأنه تطرف وإرهاب ويقولون بأنه دين القتل والتدمير أقول لهم اقرأوا أول آيات القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والخاتمة قل أعوذ برب الناس فلو كان الإسلام تطرفا وإرهابا كما يزعمون لظهر الإرهاب في الحوار اللفظي مثلا لقال الله مثلا الحمد لله رب المسلمين أو قال قل أعوذ برب المسلمين لكنه قال الحمد لله رب العالمين لأنه رب الكل ولا يمكن أبدا أن تقول لا إله إلا الله ولا يمكن أبدا أن تقول لا إله إلا الله إلا عبر الحبيب وعبر كل نبي هو الذي علمنا كيف نقول لا إله إلا الله فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه رفع السماء بلا عمد سبحانه بسط الأرض على ماء جمد سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحانه مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق ولم ينس أحدا وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمد رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا من بصلاتك تبيض الوجوه فتصبح ناظرة إلى ربها يوم القيامة ناظرة أما بعد أيها الأخوة الأحباب ما زلت مع حضراتكم في النفس المطمئنة واليوم أتحدث مع حضراتكم عن سبب رئيسي من أسباب الاضطرابات النفسية ألا وهو الخوف من الموت ولقد تحدثت مع حضرتكم في الحلقة الماضية عن الخوف من الموت واليوم أستكمل معكم هذه المسيرة الحقيقة لي مقدمة بسيطة قبل أن أبدأ برنامج النفس المطمئنة اليوم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بمعنى أن يجب أن نسارع في الخير فقلت في نفسي في بداية كل حلقة من برنامج النفس المطمئنة أعرض لإسلام عملي والإسلام العملي بالنسبة لي شخصيا في هذه الحلقات هو أن أعرض بعض الحالات المرضية الحرجة التي قدر الله لها أن تمرض مرضا شديدا والحقيقة حالة اليوم التي سأبدأ بها لمريض يعمل بشركة الكهرباء بمدينة المنصورة المريض عانى معاناة شديدة جدا مع الكبد ومرض مرضا شديدا وحالته بالتفصيل لقد ذهبت إليه وجلست معه أنا قلت لك أنا بدور على الإسلام العملي أعرض كل ثلاث دقايق يعني في بداية ثلاث دقايق كل حالة أعرض لحالة أقول والله الحالة صفتها كذا وهي محتاجة لكذا وأناشد بها قلوب المسلمين في كل بقاع الأرض المريض شغال في شركة الكهرباء بمدينة المنصورة ويعاني من مرض الكبد مرضا شديدا ومحتاج عملية زرع كبد فأنا ذهبت إليه وقلت له حلك عند من فقال عند سعادة وزير الكهرباء فقلت أخاطب سعادة وزير الكهرباء أدعو الله العظيم له بالستر في الدنيا والآخرة لعله يسمعني قول بأن المريض محتاج عملية زرع كبد هتتكلف أكثر من 450 ألف جنيه مصري والمريض يعني مرتبه على قده فأنا أناشد وزير الكهرباء وأناشد رجال الأعمال خاصة في محافظة الدقهلية وأناشد كل مسلم يقدر يعمل حاجة للمريض يا ريت يتصل بنا وإحنا بمشيئة الرحمن هنتصل بالمريض ونخبره عن ما حدث في هذه الحلقة فأنا في كل حلقة سأعرض لحالة مرضية والحالة النهاردة أنا أناشد كل مسلم على وجه الأرض أرجوكم نتحرك أنا خاطبت وزير الكهرباء المصرية وأدعو الله العلي العظيم أن يستره في الدنيا والآخرة لعله يسمعني قل بأن ده مريضك شغال عندك وأخاطب رجال الأعمال وأخاطب كل مسلم على وجه الأرض والحالة بكل مكوناتها وبكل أساليبها معانا نقدر نعرضها لأي واحد عايز يقدم يد المساعدة لهذا المريض أدعو الله العلي العظيم له بالشفاء وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أبدأ الحلقة النهاردة عن الخوف من الموت بعد الحلقة الماضية اتصالات كثيرة جدا عن قضية الاضطرابات النفسية التي تحدث عند ذكر الموت وقلت البداية في الحلقة الماضية قلت يجب أن نحول قضية الخوف من الموت اللي هي تسبب محنة عندك إلى منحة فالنهاردة قلت طيب طب ما تعرض لقضية الموت بشكل أعمق شوية هتقول لي يعني ايه بشكل اعمق شوية هقول لك انا ساتحدث مع حضراتكم اليوم عن قضية خطيرة جدا في قضية الموت انا مش هتكلم عن موتك انت عن البني ادم اما انا هتتكلم عن ايه انا عايزك كده تقعد النهاردة في الحلقة و- وتستشعر انت قاعد فين هتقول لي انا قاعد في بيتنا البيت ده فين في دار الدنيا يعني الارض اه عايش في الارض وماشي على الارض فالنهاردة سأتحدث عن قضية خطيرة جدا قضية الموت بينك وبين الأرض تقول لي ازاي نبدأ القصة من الأول وأدعو الله العلي العظيم أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم القيامة اسمع كده معايا نبدأ الحلقة بعد ما عرضت الحالة وأدعو الله العلي العظيم أن يستجيب كل مشاهد لي الآن ويساعد هذه الحالة أدعو الله لمرضانا ومرضى المسلمين جميعا بالشفاء الأرض اللي أنت عايش عليها مخلوقة زيها زيك تقول لي يعني ايه مخلوقه زيها زيك انت جيت منين هتقول لي انا حدث انفصال بينك وبين الام يبقى ده حدث انفصال بينك وبين ايه وبين الام القصه انتهت الانفصال ده انفصال بينك وبين الام هو نفس القصه اللي حدث مع الارض تقول لي ازاي حدث مع الارض اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض مالهم يا رب كانتا رتقا ففتقناهما فحدث انفصال بين السماء والأرض وحدث انفصال بينك وبين الأم المشهد هو هو أيوة المشهد هو هو أنا بجيب لك مخلوق عظيم اسمه مخلوق الأرض اللي أنت عايش عليها يبقى أول وجه مقارنة بينك وبين الأرض إن, إن أنت حدث انفصال بينك وبين الأم وحدث انفصال بين السماء والأرض ده رقم واحد في المقارنة اسمع المقارنة رقم اتنين الارض خلقت ليه هي والسماء وانت خلقت ليه انت خلقت للطاعة وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون طب الارض خلقت ليه اسمع كده الايات اللي بتوضح طبيعة الارض كل ده مقدمات عشان اقول لك قضية الموت الخطيرة جدا عند الارض اللي انت عايش عليها واللي ساعات الناس بتتمسك بالطين وبتتمسك بالطين تمسكا غريبا عجيبا شوف الارض مخلوقة ليه شوف ربنا بيقول ايه
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتنا في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
آلية صعبة آلية تشيب لها الرؤوس تقول لي ليه كل الآيات دي عشان أقول لك قالتا أتينا طائعين يبقى الأرض خلقت للطاعة وأنت خلقت للطاعة اوعى تنسى المقارنة دي الناس اللي عندها قلق من الموت الناس اللي عندها اضطرابات نفسية من قضية الموت عايزة تبص الموت قضية أعمق من كده ولتحول المحنة لمنحة يبقى الأرض مخلوقة زيها زيك أيوة انفصلت عن السماء وانت انفصلت عن الأم خلقت للطاعة وانت خلقت للطاعة رقم ثلاثة عارف جسمك البشري ده جسمك اللي انت فيه ده الجسم ده اهو كل ثانية بتموت مليون خلية فرعية وفي نفس الوقت بتحلم مليون خلية فرعية وكل 12 يوم بتتبدل خلاياك الفرعية فسبحان الذي جمع الموت والحياة في وقت واحد شوف المسألة عاملة ازاي بس صعبة قوي حركة اليد الاصابع دي الاصابع دي شوف بقى قضية الموت والحياة لما كنت جنين في بطن الام الايد كانت عاملة كده ولو فضلت الايد بالشكل ده ما تعرفش تتحرك عشان تمسك الاشياء لازم تتحرك كده لكن لو فضلت كده تخيل بقى لو ايدك عاملة الشكل ده هل هتقدر تمسك قلم هل هتقدر تاكل هل هتقدر تشرب فلازم يكون في حاجة حصلت عشان الايد تتكون بالشكل العجيب ده الايد لما كانت كده كان في خلايا ما بين كل صابع وصابع الخلايا دي ماتت عشان اصابع عشان صوابعك تعيش سبحان الملك وانت في بطن الام سبحان الذي جمع الموت والحياة في وقت واحد يبقى جسمك البشري ايوه كل ثانية بتموت مليون خلية فرعية وفي نفس الوقت بتحب مليون خلية فرعية يعني كل 12 يوم بتتبدل خلاياك شوف قضية الموت والحياة مش انا قلت لك مقترين مع بعض ايوه في اقتران عجيب طب الارض ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء الماء ينزل ايه اللي حصل اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة شوف الخشوع يعني السكون فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير يبقى في جزء ميت وجزء حي مش القصة كده يبقى في جزء ميت في الأرض وجزء حي وانت في جزء ميت وجزء حي الله شفت المقارنة العجيبة دي طب رقم أربعة انت ستنازع سكرات الموت شايف المسألة ايوه هتنازع سكرات الموت ايوه هتقول لي والارض تنازع سكرات الموت ايضا نعم الارض ايوه ستنازع سكرات الموت طب انت لما تنازع سكرات الموت كما سأبين في الحلقة القادمة ساعة الموت ما الذي يحدث القصة مش ترهيب لا ده القصة عايزين نصل لقضية الموت بفهم اعمق مش قضيتك انت لا انا بتناول الموت من قضية اعمق من قضية موتك انت انا بتكلم عن الارض فانت استنادى سكرات الموت وسكرات الموت لها حلقة كبيرة قوي فنتحدث فيها بوضوح فنتحدث فيها بعمق طب الارض اللي انت بتتكلم عليها ستنادى سكرات الموت زيك ايوه ستنادى سكرات الموت تقول لي ازاي خلي بالك سكرات موتك صعبة قوي لذلك حتى سيدنا النبي عند الموت قال اللهم هون علي سكرات الموت وده من صلى الله عليه وسلم لكن تعالى بقى شوف الارض اللي انت عايش عليها دي واللي بعض الناس متمسكة بالطين قوي متمسكة بيها اسمع كده سكرات موت الارض ازاي شوف اول سكرة
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا
ايه ده خلي بالك قضية الجبال قضية كبيرة أوي سأتحدث عنها بالتفصيل أيضا لأن مستخدم الجبال كعلاج نفسي هتستغرب أيوة الجبال ربنا قال على الجبال إيه والجبال أوتادا
وقال كمان إيه وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم
يبقى الجبل أوتاد الجبال أوتاد في الأرض فلما تيجي الموت لما يجي الموت للأرض ما الذي يحدث ويسألونك عن الجبال الجبل ده فقل ينسفها ربي نسفا يبقى أول سكرة من سكرات موت الأرض الجبال ستموت فلما الجبل يموت يبقى الأرض مضطربة متوترة خلي بالك ولما الأرض تضطرب وتتوتر خلاص المعايير بتاعة الأرض اتلخبطت القصة انتهت طب وإيه تمام إذا الشمس كورت
الشمس سنتحدث عنها أيضا خلي بالك مخلوق عجيب الشمس اللي انت شايفها دي ستموت إذا الشمس كورت هتلف وتموت وتلقى في البحار شوف المسألة عاملة ازاي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يبقى في اضطراب السكرة التانية إذا الشمس كورت الشمس ستموت يبقى في ظلام شوف المسألة عاملة ازاي يبقى في اضطراب شديد مع ظلام وإذا النجوم انكدرت يبقى النجوم ماتت الأرض ماتت الجبال ماتت الشمس ماتت وإذا الجبال سيرت الله ايه اللي بيحصل في القصة و- وسكرات موت وإذا البحار سجرت خلي بالك كل دي سكرات موت للأرض يبقى أنت نازعت من سكرات الموت وكذلك الأرض نازعت سكرات الموت الأرض اللي أنت عايش عليها لما تبص لها بشكل أعمق كل حاجة لها بداية لابد يكون لها نهاية كل مخلوق كده الله طب أنا مين اللي هيقبضني ملك الموت موكل بالأرحام كل يتوفاكم ملك الموت ملك الموت هينزل عليك طب الأرض مين اللي هيقبضها اسمع كده الحديث الجميل ده قوي يقبض الله الأرض بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض انت عايش معايا المشهد ده يبقى الإنسان مات ودخل القبر والأرض ماتت بشكل أعمق الأرض ماتت نعم ودفنت خلي بالك يبقى احنا وصلنا لمرحلة واحدة مرحلة بداية ومرحلة نهاية يعني جزء واحد طب الأرض لما ماتت أنا سأبعث وقضية البعث عندنا قضية صعبة قوي طب الارض ستبعث طب الارض لما بتموت بتموت ليه علشان ايه خلاص الجبال ماتت والشمس والنجوم والقمر والملائكة والانس والجن والنبيين الكل ليه عشان ايه الكلام ده شوف بقى قضية العلاج النفسي الاعمق انك لازم أن تفكر في الموت على انه مرحلة يوصلك الجنة
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب
مسألة صعبة قوي
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار القصة انتهت لازم نصل المرحلة دي يبقى كل ما تيجي تفكر في الموت فكر على انه مرحلة هتوصلك للجنة او للنار فتقوم لما يجيلك اضطرابات الموت حس ان انت في متعة اي أيوة والله لانك انت ممكن تصلي ركعتين تسجد تموت القصة انتهت بالنسبة لك قصة صعبة قوي عارف قصتك لما تتأمل فيها كده تستشعر بحنين غريب قوي ايه هو الحنين ده نفسك ترجع لبلدك الحقيقية اي أيوة والله وبلدك الحقيقية مش الأرض بلدك الحقيقية بلد أبوك آدم اللي هي الجنة الله لما يكون واحد مسافر وغريب عن بلده نفسه يرجع بأي طريقة ليه حنين للوطن حنين لبلدك طب ما لازم يكون عندنا حنين أكتر لبلدنا الحقيقية اللي هي الجنة يبقى لو انت خدت الموت معبر الجنة انت نجوت وفلحت فتعامل كده اذكرك بقصتك وقصتي القصة الحقيقية واللي قالها الامام علي زين العابدين بس استحلفك بالله اسمع قصتك واسمع قصتك اختي المسلمة بالقلب اسمعها كده وشوف قصتك عاملة ازاي
سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها بالسر والعلن أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الرحمن تنظرني وعين الرحمن تنظرني ما أحلم الله ما أحلم الله عني حيث أمهلني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون وقام أعز الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا جليلا أريبا عارفا فطني فجاءني رجل منهم فجردني فجاءني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأسكب الماء من فوقي فغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن ونادى القوم بالكفن ونادى القوم بالكفن فألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي وصار زادي حموطي حين حنطني وأخرجوني من الدنيا فوا أسفاه وأخرجوني وأخرجوني من الدنيا فوا أسفاه على خروجي على خروجي بلا زاد يبلغني وحملوني وحملوني على الأكتاف وحملوني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب التراب وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الرحمن يرحمني لعل الرحمن يرحمني لعل الرحمن يرحمني وقام واحد منهم يلحدني فأسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليه التراب هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن بالمنن في ظلمة القبر لا أرض هناك في ظلمة القبر لا أم هناك في ظلمة القبر لا أخ هناك في ظلمة القبر لا شقيق هناك في ظلمة القبر لا أب هناك على أم ولا شقيق يؤنسني وقد هالني مشهد بالعين إذ نظرت من منكر ونكير مشهد أفزعني وأقعداني وأقعداني وجدا في مساءلتي ما لي سواك إلهي من يخلصني ما لي سواك إلهي من يخلصني ما لي سواك إلهي من يخلصني وتقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وتقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني وصار وزري وصار وزري على ظهري فأثقلني يا نفس ويحك توبي يا نفس ويحك توبي وعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن ثم صلوا على المختار نبينا ما وسى البرق في شام وفي يمن ثم وحدوا الله ثم وحد الله صاحب العطايا صاحب المنن
هي دي حقيقتك قصة طويلة قوي لو كل واحد حطها في دماغه والله لم ترى عاصيا على وجه الأرض ولو عصيت هترجع قصة موت قصة حقيقية لا شك فيها ولا مراء الأرض ماتت وانت مت نفس القصة بتمشي فيها متوازية طب الأرض بعثت أيوة ستبعث وأشرقت الأرض بنور ربها
خلي بالك الأرض ماتت بالنفخة الآية اللي قبلها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا, إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم, فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربها يبقى الأرض ستبعث بس أرض عفراء غبراء لم تمسسها قدم بشر مفيش فيها جبال مفيش فيها مية مفيش فيها تلال مفيش فيها شجر لا أرض الكل سيبعث وأنت ستبعث هتقف على الأرض دي بس أنت هتبعث وأنت شايل ذنوبك لكن الأرض لا الأرض تطهرت الأرض تطهرت تطهرت خلاص لكن أنت شيل ذنوبك على كتفك شايف المسألة عاملة ازاي؟ مسألة صعبة قوي
الارض تطهرت عفراء غبراء لم تمسسها قدم بشر وانت شايل ذنوبك الله يبقى قصة واضحة وظاهرة موت وحياة متصلين مع بعض انت ستحاسب وتقف امام ربك اما الى بلدك الحقيقية اللي هي بلد ابوك ادم واما والعياذ بالله الى نار جهنم شفت قضية الموت ماشيين مع بعض بتسلسل ولا لا ماشي مع الارض وانت خط واحد لكن في النهاية مين اللي هيكسب في النهاية اللي هيكسب صاحب الهمة العالية في الطاعة والعبادة الله يبقى انت قلت لنا الارض ماتت والجبال عشان تموت لها مراحل ستة سأوضحها فيما بعد الله يبقى فاضل عشان منظومة تكتمل لازم يكون في مخلوق المخلوق ده لو مات يبقى القصة خلصت يبقى احنا تناولنا الموت من جميع الجهات ايه هو المخلوق ده الموت نفسه سيموت يا الله يبقى انا قلت لك الارض ماتت والجبال ماتت والشمس ماتت وانت مت وستبعث يبقى فاضل قصة عشان المسألة تبقى محكومة ومحسوبة الموت نفسه سيموت ازاي الموت نفسه يموت ما انا قلت لك القضية واضحة وسهلة حولوا الموت لمنحة يا أمة النبي محمد نفذوا حديث النبي أكثروا من ذكر هادم اللذات ده علاج نفسي اهو يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح صورة كبش فيوقف على الصراط فيقول الله لأهل الجنة أتعرفون هذا انتوا عارفين ده عارفين المخلوق ده يقولون نعم إنه الموت تخيل المسألة يقولون نعم إنه الموت طب يا أهل النار عارفين ده يقولون نعم إنه الموت الله الموت أيوة الموت امتى الكلام ده يحصل لما كل موحد على وجه الأرض يدخل جنة خلي بالك كل موحد نعم حتى اللي تعذبوا في نار جهنم سيخرجون الى الجنة بمشيئة الرحمن ولا يبقى في الجنة موحد ولا, ولا يبقى في النار موحد خلي بالك لا يبقى في النار موحد ولا يبقى في الجنة الا الموحد الله اكبر خلي بالك لا يبقى في النار موحد ولا يبقى في الجنة الا موحد انتوا عارفين ده يقولون نعم انه الموت فيذبح الموت يبقى مات الموت اه الموت مات خلاص مات نعم فيقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت فلو كان أحد يموت من الفرح لمات أهل الجنة فرحا ولو كان أحد يموت من الهم لمات أهل النار حزنا خلاص القصة خلصت وأستقبل أول تليفون في برنامج النفس المطمئنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور ربنا يبارك فيك
الله يخليك يا رب اخوك محمد حمدي من المدينة المنورة أهلا بيك مرحبا لو سمحت يا دكتور بس كنت- كنت شايف ان حضرتك في رقم التليفون بتاع حضرتك انا كل حكاية يومين ونازل مصر ان شاء الله خد المكتوب إن شاء الله يا بس أستاذ.
آه، عايز اجي ازور حضرتك يعني وأمرني تحت أمرك كنت خد- ازور حضرتك في رقم التليفون خد المكتوب إن شاء الله يا زي أستاذ.
ما حضرتك يعني خد المكتوب إن شاء الله عشان شاكرين جدا يا دكتور عفوا اتصل تاني يبقى قصة الموت قصة صعبة ونهينا بيها نهينا ان المسألة خلصت يؤتى بالموت على صورة كبش الأملة خلاص القصة خلصت اه القصة خلصت اسمع كده معايا عشان انهي معاك الحلقة عايز احكي لك قصة حقيقية اقتران الموت والحياة مع بعض القصة دي حدثت في امريكا ان امرأة حامل في الشهر التاسع راكبة عربيتها وهي ماشية إذا بشاحنة ضخمة شاحنة كبيرة قوي دكت السيارة بمن فيه اوعى تنسى المرأة حامل في الشهر التاسع حامل في الشهر التاسع راكبة عربيتها عربية نقل ضخمة دكت السيارة بمن فيها المنطق والعقل مفيش حد على وجه الأرض يقول لك إن حد هيخرج سليم من العربية دي لكن اسمع بقى اقتران الموت والحياة خلاص الحادثه تمت رجال الانقاذ رايحين الناس واقفه عايزين يجيبوا اي حاجه من تحت العربيه فاذا بالمفاجاه الكبرى اذا بالمراه قد ماتت وسقط الجنين حيا من بطنها بامر من يقول للشيء كن فيكون الله موت وحياه ايوه موت وحياه معنا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايوه السلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وطي الصوت شويه
اتفضلي سامعك ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا عايزه بس اكلم آه، الدكتور فرح آه، وكده اتفضلي سامعك ان شاء الله طب ماشي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه حضرتك بس انا عاوزه معايا عيل ابني وكده ايوه في الازهر اه فبيجي وقت الامتحان يعني لو احنا قرانا له 100 قرآن يذاكر نعم ويروح الامتحان نعم ما قرانالوش يجي يقلع لبسه نعم ويرميه وما يرضاش يمسك كتاب ويقول انا مخنوق نعم ف يعني مش عارفه اعمل له ايه يعني وكده فانا جبت اقول للاخ وكده يقرا له فوعدني ان هو يقرا له فما جاش مم.
وكده فانا لو خدته وخرجت بره لو خدته من بيجري مني ما بيرضاش يخش الشقه وكده طيب هو يعني يا ريت تنصحيه قولي له قبل الامتحان انت همتحن النهارده يحاول قبلها بثلاث ايام ان شاء الله يحاول يقرا سوره البقره بصفه مستمره. يعني قولي له كده لازم يكون عنده اراده. اه، طبعا قلق الامتحان موجود الان الامتحانات ه- ه- هذه نصيحه انه ال- الطالب اللي يدخل الامتحان وحاسس بقلق قدامك سوره البقره اقراها. لو انت ما قدرتش تقرا سوره البقره اتوضا واقرا خواتيم سوره البقره واقرا ايه الكرسي فانا انصح الاخت اللي اتصلت عليها خليه دايما يقرا ايه الكرسي معانا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور صلاح ربنا يبارك فيك ازي صحتك عامل ايه ربنا يبارك فيك يا حبيبي صراحة انت ممتعننا والله العظيم يعني ربنا يبارك فيك يا جزاك حبيبي الله كل خير يعني الله ربنا يجزاك.
يجعله في ميزان حسناتك وجزاك يا حبيبي والله جزاك خير.
الله خير. معلش رديت عايز اكلمك تحت امرك اتفضل اتفضل
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ ربنا يبارك فيك عامل ايه الحمد لله في نعمه والله نور الشاشه ربنا يبارك الله فيك يبعد عنك المرض يا رب امين يا ويحفظكم رب كلكم يا رب امين يا رب امين انا اتفضل.
اسالك سؤال يا شيخ بس ما تقفش عليا الخط اه، اتفضل الله يكفيك شر المرض يا شيخ شيخ امي ماتت يوم الخميس ودي الدالة الله ربنا يرحمها يا رب ارحمنا رحمه واسعه يا رب العالمين لما ماتت يا شيخ مم.
انا ربنا صبرني وبسمعكم يعني بعمل بكلام الحمد لله ولما هي ماتت ايه يوم الخميس بالليل الساعه واحدة فانا اه ما حضرتهاش نعم فروحت على طول يعني مم.
فراحت قام مرات اخويا مع عمالة تزعق فيها يا بنت خالتي نعم قولي انت قاعدة ساكتة ليه صوت على امك هي مش امك مم.
صوت عليها و- و- وقعد كده وعدت وبكي قلت لهم لا انا ما صوتش ربنا يبارك كان فيك يا رب بسمع المشايخ والمشايخ بيقولوا كلام حلو ما صوتش عليهم ربنا يبارك فيك والله ربنا يبارك فيك كلموني وقولي لي ده انت عبوره لا لا ربنا يبارك فيك عملت الصح والله انت عمري يا شيخ وانا بقول لك هو انت تقول لي الصراحه لا، انت عملت انا الصح.
والله حزينه على الاخر ربنا يبارك فيك طبعا والله.
طبعا حاضر حاضر حاضر حاضر ويبعد عنك.
هو كده يعتبر موعد الحلقة انتهى وانا بقول لل- للاخت هي عملت الصح آه، عملت الصح آه، الام لما تموت ما ما فيش اصلا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب اصبري ال- ال- اه ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن واللي انت عملتيه صح ويا ريت تنصحيهم وادعو الله ان يرحمها رحمة واسعة معنا اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت كلم دكتور صلاح اه اتفضلي سامعك اتفضلي اتفضلي سامعك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور انا والله كنت بسأل على آية عن القرآنية اتفضلي النفس التي لم تمت في منامها نعم نعم ايه المقصود بيها حاضر سأرد حاضر خصوصا ان انا يعني والله انا ونايمة كده نعم حسيت بمرحلة الموت كامل يعني حسيت ان انا خلاص توفيت حسيت بطلوع الروح وحسيت نعم.
بلحظة يعني حد بيقرا لي القرآن وكده فصحيت من النوم مفزوعة نعم، بس انا نعم.
الحمد لله من وقتها يعني اكثر دعاء ربنا الحمد لله نعم الحمد لله ان العرب جاي عشان ترجع لربنا وده كويس يعني الخوف من الموت جاي بطريقه ايجابيه بالنسبه لك حاضر هو طبعا الانسان عندما ينام على فراش ال ال ال خلاص هينام هينام يبقى النفس التي قضى الله عليها الموت لا لا تعد النفس الروح لا تعد خلاص ماتت الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في في منامها فالانسان لما يجي ينام يبقى اصبحت مرحله النوم اخو الموت اصبح في موت فالروح يا اما ترجع يا اما ما ترجعش هي دي المقصود بالآية يبقى الروح يا ترجع يا ما ترجعش وذلك دايما بنقول نقول لكل البشر ونقول لكل مسلم على وجه الأرض اللي عايز ينام بيحصل له حاجتين يجي لك حاجة يقول لك اختم بخير وده ملك ويقول لك اختم بشر وده شيطان فلازم تختم بخير لعل روحك لا ترد إلى الأرض فتموت على طاعة وأختم بالدعاء علها تكون ساعة إجابة اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف كل مريض يوحد بك يا رب العالمين ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وقبل أن أختم أرجوكم بالنسبة لحالة مريض الكبد من أراد المساعدة فليتصل بنا أدعو الله العلي العظيم لكم جميعا بالستر في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Thank you.